بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم قناة رحمة أيها الإخوة من رحمات الله على رحمات الله على هذه الأمة هذه القنوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وحشتوني وكيف حالكم مع الله وما أخباركم وما أحوالكم وسبحان الملك كنت قد خطبت خطبة جمعة قريبة قلت في بدايتها إلى أين تمضي بنا الأيام وكأنها كانت استباق للأحداث إلى أين تمضي بنا الأيام ثم جاءت الدروس الأخيرة قبل هذا الغياب في الجمعة الماضية برفع أكف التضرع والشكوى إلى الله اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك كأني أعيده اليوم في هذا الموقف وقد كنت مسافرا ثم عدت وبعد السفر وجدت هذه المعمعة التي حدثت لقناة الرحمة أسأل الله أن يعيدها سالمة وأن يردها غانمة وأن يقوي ترددها لنفع المسلمين وقناة الرحمة أيها الإخوة وإن لم تكن لأخي الشيخ محمد حسان أخي وحبيبي وشقيق روحي فإنها من رحمات الله على هذه الأمة هذه القنوات وأنا في افتتاح قناة الرحمة في البداية ليلة الافتتاح قلت أن هذه القنوات حجة لنا أو علينا هذه القنوات الطيبة قناة الناس التي كانت لها الريادة وكانت هي في البداية وفتحت أبوابها وأجواءها وقنواتها لكل الدعاة ولكل الخير ثم قناة الحكمة ثم قناة الرحمة ثم القنوات التي على هذا النمط على هذا الطريق في العمل على نشر الدين ونصر الدين وإظهار الحق ودفع الباطل وتعليم المسلمين وتنوير الطريق إلى الجنة هذه القنوات كلها من رحمات الله على هذه الأمة قناة الرحمة رحمة من رحمات الله على هذه الأمة وإغلاقها شر إغلاق باب رحمة فتح باب شر أو فتح مليون باب شر قبالة قفل هذا الباب من الخير اللهم إنا نسألك أن تديمها باب رحمة وأن تديم كل القنوات وأن تحفظها كل القنوات التي تدعو إلى الإسلام وتعرف الناس بالدين وتأخذ بيد الناس إلى طريق الجنة هذه القنوات خير وبركة ورحمة وعلامة صحة وعافية في جسد هذه الأمة بعد هذه الفتن الشديدة التي تحيط بالناس من كل جانب فوجئت ايه اللي حصل انا شايف مولد مش عارف له اول من اخر انا مش عارف له اول من اخر المولد الحاصل ده وكلام بالحق وكلام بالباطل ونهج لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين القنوات الفضائية حجة لنا او علينا كدعاة وكمشاهدين كدعاه ان قمنا بكلمة الحق ودعونا الى الله بحق وخدمنا هذا الدين بحق ولم نتخذها مسلكا لدنيا ولا لمآرب شخصية ولا ولا لشر فهي حجة لنا وإن اتخذت لغير ذلك فهي حجة علينا وأنتم كمشاهدين أنت وأنت وأنتم أنتم جميعا كمشاهدين حجة لكم أو حجة عليكم حجة لكم إن استفدتم وتعلمتم وفهمتم الدين وعملتم بما تسمعون إنني بعد هذه المحنة أقول ينبغي أن ينتقل المشاهدون من كلمة المشاهدين وأنا أبدا ما قلتش إخوتي المشاهدين عمري ما قلته إنما ينبغي أن ينتقلوا من قضية المشاهدة إلى قضية العمل لتكون حجة لكم وإلا فإن رؤيتكم وتنقلكم بين هذه القنوات حجة عليكم حجة عليكم إخوتي أسأل الله عز وجل أن يديم قناة الرحمة باقية على تردد اخر قناة الرحمة على النايل سات ايضا عشرة تمانية سبعة تلاتة رأسي عشرة تمانية سبعة تلاتة ما لقيتش الورقة اللي مكتوب فيها عشرة تمانية سبعة تلاتة رأسي عشرة تمانية سبعة تلاتة رأسي قناة الرحمة ما زالت موجودة ولكنها ارجو ان تعود الى موقعها السابق ان شاء الله وبإذن الله تعالى أسأل الله جل جلاله أن يعيدها وأن ينصرها وأن يثبتها وجميع القنوات قنوات الخير أقول إخوتي أن هذه الدعوة إلى هذا الدين هي دعوة الله ولن تموت الدعوة إلى الله الدعوة إلى هذا الدين هي دعوة الله ولن تموت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو يحلف ليتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل سيتم هذا الدين النهارده اي خيمه في اي صحراء في الدنيا بطبق صغنن كده بتجيب هذه القنوات الطيبه وصل فعلا الى كل بيت شجر ومدر ووبر وصل الدين وسيبلغ هذا الدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار ولذلك اخوتي من منبع حبي لكم حبي لجميع المسلمين انا احبكم في الله حبكم في الله يسري في دمي مش من النهارده هذه الدعوه قصه قصه طويله جدا وانا اثرت ان اقول هذا الكلام اليوم لنصره هذه القنوات جميعا قناه الرحمه قناه الناس وغيرها من القنوات قناة الحكمة وغيرها من القنوات أنا مش عايز أذكر أسماء قنوات عشان ما انساش حد لكن كل القنوات التي تتبنى قضية الدين وتعليم الناس الدين وهداية الناس إلى رب العالمين على التوحيد والسنة هؤلاء يستحقون جميعا النصر وهذه القنوات كلها التي تتبنى التوحيد والسنة هذه القنوات كلها شقيقات ليس بينهن تعارض ولا بينهن تنافس ولا بينهن اختلاف هو اختلاف تنوع إن شئت فقل وتنافس على الخير تنافس تعاون تنافس تعاوني على إظهار الخير وكثرة الخير ونشر الدين بين المسلمين قناة الرحمة لابد أن تعود وأنا أرى أن قضية قناة الرحمة قد تحولت إلى قضية رأي عام يعني أنا وأنا خارج من المطار الضابط والعسكري والراجل اللي بيشيل الشنط واللي في الجمرك والسواق التاكسي وكل دول اخبار قناه الرحمه سبحان الله العظيم صار خير خير عظيم جدا هذا كله يفرحنا وانا اشكر المسلمين وانا ارى تعاطف المسلمين حتى في النايل سات نفسه هم متعاطفون جدا مع القناه الكل الكل بلا استثناء جزاهم الله خيرا تعاطفوا مع القناه وتعاطفوا مع هذه القنوات الكل هذه اظهرت خيرا عظيما في الامه وتفاعلا شديدا في الأمة خير عظيم جدا وبركة عظيمة جدا الحمد لله رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يديمها ولكن وقفة وقفة قبل أن نموت وأنا قبل أن أتوقف هذه الوقفة أتوجه إلى الله وأشهده على ما في عقلي وما في قبلي قبل أن أنطقه بلساني هو يرى ذلك سبحانه لا أنتم ولا أحد في الدنيا أن هذا الكلام الذي أقوله اليوم ليس مجاملة لأحد ولا خداعا لأحد ولا نفاقا لأحد ولا خوفا من أحد كلمة حق فلعلي أموت على هذا الكرسي الآن قبل أن أخرج من هذا المكان ويحاسبني الله على هذا الكلام من نحن وماذا نريد مرة أخرى مرة أخرى من البداية من البداية إخوتي من نحن نحن قوم مسلمون من المسلمين هؤلاء الدعاة من المسلمين زيك وزيك وزيك من المسلمين قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إنني من المسلمين أنا واحد من عامة المسلمين زي زي المسلمين النهارده كنت أصلي الجمعة في مسجد وراجل قال لي مش أنت اللي هتخطئ قلت له لا ده أنا قاعد جنبيك زي زيك وزي ده وده في وسط الغلابة هو كده قول لي وأنت بتخطبش ولا لا بخطب بفضل الله بخطب كل جمعة الحمد لله لكن ينبغي للعاقل الا يخطب كل جمعه يعني يبقى في جمعه كده يقعد يسمع الناس ويستفيد من الناس ويتعلم الناس بتقول ايه فلذلك انا ما بقولش ان انا ما بخطبش لا انا بخطب بفضل الله عز وجل ولكن هي دي الدعاء من المسلمين في وسط الصف من نحن وماذا نريد احنا عايزين ايه عايزين ايه بالقنوات عايزين ايه بالخطب والدروس ماذا نريد نريد أن يعبد الناس الله عايزين الناس كلها كل الدنيا كل البشر كل الخلق يوحدون الله يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإيه كمان بس عايزين ايه تاني مش عايزين حاجه مش عايزين حاجه خالص لا مش عايزين حاجه خالص نهائي نريد ان يوحد الناس الله ويعبد الناس الله بحق على سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق طب وانت مالك ما تسيب الناس اللي يعبد يعبد وما يعبدش هو حر لا ما اقدرش هذا ارث ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم هذا ميراث ورثناه ورثة الانبياء يحملون هم الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير الناس للناس تقودونهم الى الجنة في السلاسل هذا ميراث ورثناه حمل هم الناس ان يذهب الناس الى الجنة شايلين هم الناس ده شايل هم كل متبرجة يا بنتي انا خايف عليك تروح النار شايل هم كل واحد ما بيصليش يا ابني يا ابني يا ابني انت زعلان من ربنا في ايه ما بتصليلوش ليه انت ما بتصليش ليه بالراحة حاضر طب انت ما بتصليش ليه قول لي بقى شيل الهم ده زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له ايه لعلك باخع نفسك على آثارهم وراهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا والله ده الواقع يعني الواحد لما شاف المولد اللي احنا عايشين فيه اليومين دول قلبه وجعه زعلت على بعض المسلمين ليه بيتكلموا كده ليه بصن لنا البصة دي ليه زعلانين مننا كده طب انا عملت ايه طب انت زعلان من ايه طيب انا عايزك تشيل الهم معايا ان الامه دلوقتي النهارده بيقولوا كام يا ابني في الجامعه نسبه كام في الجامعه بيدخنوا من العيال والبنات نسبه 60% بيدخنوا مش خايف مش زعلان على دول نسبه كام مخدرات 40% من طلبه الجامعه بيشربوا مخدرات ابتداء من البانجو لحد الهيروين والحشيش والافيون النهارده بيقولوا 55% متجوزين عرفي من الولاد والبنات اللي عايشين في الجامعه الاحصائيات ديت المجلس القومي هو اللي عاملها المعهد القومي للبحوث الاجتماعيه مش انا الكلام ده منشور في الجرايد مش من عندي انا ما احبش اقول الكلام ده انا مش عايز احبط الامه انا مش عايز ازعل الشباب اللي هم ماسكين في دينهم ومتشبثين بيقولوا ما فيش غيرنا لا في غيركم كتير ما تبصش ان 55% متجوزين عرفي لا في 45% صالحين بص الناحيه الثانيه لكن بقول ان دي شغلتنا وده همنا وده تعبنا وده العرق وده حرقه الدم اللي احنا عايشين فيها عشان الناس دي تنجو تروح جنه بس بس بس مش عايز حاجه تاني عايز الناس تدخل الجنه والله والله العظيم والله انا قلت لكم اسال الله ان يقبض روحي وانا على هذا الكرسي قبل ان اخرج من هذا المجلس وارتاح من الدنيا دي مش دي المشكله مش دي القضيه مش قضيه ان انا اعيش ولا اموت القضيه قضيه ان انا بقول اللي جوايا فعلا وفي عقلي وفي قلبي وربنا شايفه فقط لوجه الله احنا بنتكلم النهارده في قضيه ان القنوات دي فتح فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى معلش هي اسمها فضفضه ربنا يديمها ان شاء الله ويحفظها ويعافيها قناة الناس وكل القنوات اللي بتدعو للخير قناة تأخذك إلى الجنة فضفضة خلينا فضفض أقول يا جماعة إن القنوات دي خير ورحمة الله يرحم خير ويبقي الرحمة ويبقي الناس ويبقي الحكمة ويبقي صفا ويبقي القنوات الطيبة دي كلها قولوا لي في ايه تاني من القنوات انا مش فاكر اسماء معلش ما تزعلوش مني التركيز برضو النهاردة 50% الشاهد ايه قصة الدعوة دي قصة طويلة وقصة القنوات ديك من رحمات ربنا من رحمات ربنا سبحانه وتعالى انا بتذكر سنة 72 و 73 73 و 74 73 و 74 و 75 على العجلة أبويا كان جايب لي عجلة نصر 16 لما تعبت منها وقعدت أدعي ربنا يا رب يا رب عجلة رالي يا رب جبت عجلة رالي كان الواحد هندي بقى فرحان بيها الجنزير في علبة كاملة يا نهار أبيض ايه النعيم اللي إح- والنعمه اللي احنا فيها دي إيه؟ وكنا نجري بقى على مسجد الهادي النبوي في ميدان الجيش وعلى مسجد الخياميه المركز الرئيسي بتاع الجمعيه الشرعيه والمركز العام بتاع انصار السنه في عابدين في قوله نجري بالعجله نسمع هنا ونقول كلمه هنا ونلتقي هنا ربنا كرمنا بعد كده لما سافرت السعوديه ورجعت سنه 85 اتعلمت بفضل الله عز وجل خمس سنوات وربنا كرمني وجبت موتوسيكل سوزوكي 100 وبعدين خم- 125 وبعدين الفيسبا الهندي فضل الله عز وجل يشهد مساجد الدنيا كلها بالفيسبا دي والموتوسيكل ده الطيران رحت طنطا بالموتوسيكل عشان نخطب جمعه وندي درس بالليل ونرجع بالموتوسيكل فضل الله عز وجل ال- مسجد عمر بن الخطاب في ارض عزيز عزت في امبابه ومسجد آه، الرحمه في ارض الجمعيه في امبابه ومسجد الرحمن في الشربجي ومسجد تاريخ ده يا جماعه تاريخ مهم عشان بس ما يقولوش ايه شيوخ الفضائيات فضائيات ايه فلوس فلوس ايه يا عم والله العظيم كارهينها الله شهيد بيني وبينكم لا احنا حابين اللي احنا فيه ولا احنا عايزينه لكن آه، رب اني لما انزلت الي من خير فقير بحبه بحبه بحبه ربنا بحبه بحبه بحبه من ربنا سبحانه وتعالى انا بحبه جل جلاله نفسي كل الناس دول يحبوا ربنا زي ما بنحبه كان الجري والطيران ده والمروح هنا وهنا آه، آه، في ايام كنا ب- ب- و- وكان معايا الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق فضل الله عز وجل عشرات السنين احنا مع بعض ربنا يشفي الشيخ ابو اسحاق ويرده سالما غانما معافا يا حي يا قيوم وانا اطمنكم بفضل الله عز وجل كلمت اول امس وبفضل الله عز وجل آه، الحمد لله تكاد التحاليل تكون طمنتنا على قضيه الاعصاب وبفضل الله عز وجل بقى احسن ويوشك ان يعود ان شاء الله بعد ان ينتهي مجموعه من ال من ال هنقوله علاج الطبيعي والشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ويعافيه حبيبي و- واخويا وصديقي وشقيقي آه، وربنا يكرمه و- ويقر عينه بدوام الرحمه و- وفتحها كنا مع بعض في الجري واللهج والجداول دي ننزل الترع ونخوض لا يرحم ايام بلطيم وايام آه، مش عارف ايه وايه وايه وفي كفر سبحان الله العظيم انا بقول ان اللي بيقولوا النهارده شيوخ الفضائيات فضائيات ايه احنا مش شيوخ الفضائيات احنا عباد الله احنا ناس بتوع ربنا بنحب ربنا ون- ونرجو رضا ربنا وزي ما قال آه، السلطان لما قال للشيخ الاسلام ابن تيميه لقد بلغني انك آه، تجمع الناس وتريد ان تتملك ملكي قال ما ملكك وملك الارض يساوي عندي فلسين قال له يا ابني انت ملكك وملك الدنيا دي كلها ما يساويش عندي ثلاث تعريف ملك ايه يا ابو ملك قال ما ملكك وملك الارض يساوي عندي فلسين انما انا رجل امه ولست برجل دوله هو ده احنا الدعاء احنا رجال الامه دعوه الامه خدمه الامه خدامين المسلمين خدامين المسلمين خدامك انت وخدامك انت وخدامكم انتوا يا اطفال انت يا ابني يا صغنون انت يا امور يا اللي بتلعب انت اسمعني وخليك معايا يا ولد شايفني ما تتخضش انا بحبك انا خدامك انت يا صغير قبل انت يا كبير خدام الكل كلنا احنا خدامين المسلمين خدامينهم في ان احنا بس ناخد بايديهم للجنه للجنه فقط هدف وحيد لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الدعاة أجراء عند الله أينما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا أينما وكيفما لما ربنا كرمنا من سنة 89 و90 مسجد الرحمة في شارع الهرم مسجد قولة في عابدين مركز العام لأنصار السنة مسجد قبيلة مسجد الرحمة المهداة في الأميرية مسجد آه، النفق في امبابة مسجد آه، ربنا سبحانه وتعالى كرم وفتح ال- ال- ال- المحافظات وال ال 25 محافظة من أقصاها إلى أقصاها بفضل الله عز وجل في مساجدها وربنا سبحانه وتعالى كرم وفتح بفضل الله عز وجل في دول الخليج وغيرها بفضل الله عز وجل دول أوروبا يذكروا نماذج التوحيد في هولندا ويذكروا نماذج التوحيد في نيوجيرسي يذكروا مساجد آه، في كوينز وفي بروكلين بفضل الله عز وجل في سويسرا بفضل الله عز وجل في السويد اول آه، دعوه انشات هناك بفضل الله عز وجل في المانيا في في كل مكان بفضل الله عز وجل مش فضائيات ده الفضائيات دي جت يعني جت امتى ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال لكن انا عايز اقول بس ان الفضائيات دي ربنا كتبها وفتحها فتح لنا شباك في بيوت المسلمين عشان نقول للمسلمين قولوا لا اله الا الله وفي بيوت غير المسلمين عشان نقول لهم قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا ربنا فتحها ب- م- بقول كده ما تنساش ايام العجله وتيجي تبص لي النهارده في العربيه ما هي كده هو- هي دي الرحلة هو ده المشوار الفضائيات دي ثمرة لكل ده ونتيجة لكل ده ونهاية لكل ده مش بتاعنا النهاردة مش أنا الشاهد إن قصة الدعوة قصة طويلة وقصة عجيبة والقنوات دي من رحمة ربنا قناة الناس دي في البداية وانا قلت القصه دي اكتر من مره كنا شغالين في اوضه قد كده بكاميرا الله يرحمه مدني ده والواد محمود سمير و... و... و... والناس اللي كانوا معاهم آه... ال... ال... وانا ب- بالمناسبه برضو بشكر الاستاذ علي سعد لان هو عامل طفره اليومين دول في قناه الناس جميله جدا و... ويشكر ال- الاستاذ علي سعد صراحه يعني في, في ان هو آه، يعني معايا شخصيا وانا شايف مع كل ال- القناه سايب الدنيا لل آه، يعني ل- للخير وللحق وللصواب والشاهد ايه؟ بتقول ان قصه الدعوه دي قصه طويله وعجيبه والله يعمل لدينه برضه مش بينا ولا بغيرنا دي من رحمة ربنا ومن لطف ربنا ومن كرم ربنا ربنا يديم القنوات دي قناة الناس وقناة الرحمة وغيرها من القنوات الطيبة ربنا يرجع قناة الرحمة ويعيدها إن شاء الله بإذن الله تعالى أعز وأكبر بفضل الله عز وجل آه، ويفتح لهذه القنوات ولهذا الخير ولهذا الكلام وللدعاء الأبواب والعقول والقلوب بإذنه الله عز وجل يستخدم من يشاء بإذنه وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا داعيا الى الله باذنه آه ولذلك اقول برضو بكلام حق في هذا الواقع الذي نعيشه هذه الايام اننا لسنا على استعداد مطلقا لتقديم اي التنازلات من اجل ان تستمر الدعوه الدعوة ستستمر ستستمر هذه دعوة الله وهو الذي يدبر لها أنا كنت بقول لكم هذه القنوات إحنا لا جرينا ولا سعينا ولا طلبنا ولا حاربنا دي من عند ربنا ده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني عشان كده بقول إن اختراع القمر الصناعي ده كان اختراع إيه؟ مش مش اختراعنا احنا كدعاة ده ربنا اللي سخر من يخترعه وسخر من يشغله وسخر من يوجهه لخدمة هذا الدين ولذلك بقول لرجال بقى الاقتصاد الاسلامي ورجال الفلوس الاسلاميه ورجال ال- الاغنياء المسلمين يعملوا لنا قمر يعملوا لنا قمر اسلامي يعملوا لنا بلاش ن... يعني نقول قمر يخدم العرب ويخدم المسلمين يعملوا لنا قمر قمر جديد يكون قمر ينير سماء الدعوة وينير سماء الناس وينير السماء بالخير يعني اعملوا لنا م- مش ليا ما انا انا هموت مش ليا لربك مش ليا ولا لغيري ولا لخدمتي ولا لغيري ولا لنفعي ولا لغيري الحمد لله رب العالمين ربنا شهيد اننا لا نريد شيئا ابدا من احد ابدا وانا من زمان قلت ارحمونا اللي اللي, اللي بيقول لك انت بتجيب منين يا عم اذا كنت اديتني انت حاجه ولا غيرك اللي اداني حاجه يرفع ايده يقول انا اديتك دي من عند ربنا جل جلاله قول لي السماء بتمطر اه السماء بتمطر مالكش دعوه انت السماء بتمطر مش شغلك دي رحمات من عند ربنا سبحانه وتعالى وفتح من عند ربنا الدعوه مستمره الدعوه لن تموت الدعوه لن تنتهي بالفضائيات وبغير الفضائيات وبالدنيا كلها وبالكتب وبغير الكتب وبالأشرطة وبغير الأشرطة الدنيا ماشية دي من ربنا دي نصر ربنا لدعوته ولدينه وللحق الذي يحبه وإنما نحن أجراء احنا شغالين خدامين للمسلمين ربنا شغلنا خدامين ربنا جعلني خدام ليك شغال خدام عندك بخدمك انت بتسأل سؤال بروح ابات طول الليل في الكتب عشان ادور اقول لك ايه اجابة السؤال اللي بتسأله ده خدامك خدامك بدون مقابل انت ما بتدفعليش حاجة خدامك لله لوجه الله سبحانه وتعالى ليك ولغيرك ولكل مسلم زي ما كده طفل صغير سبحان الله العظيم والله العظيم كنت بصلي في مسجد في مصر الجديدة سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا بصلي في مسجد والله كده واقسم بالله بصلي في المسجد الظهر بعد ما خلصت صلاه الظهر لقيت طفله صغنونه كده شعرها اصفر وعينها ملونه حاجه يعني كده من من ال... من التحف تحفه كده جميله جت سلم عليا قالت لي عمو عمو قلت لها نعم راحت مدياني جنيه ونص قالت لي ادي دولك لحد ملوش بابا ولا ماما اسالوا مين اللي كان جنبي اديتهم له انا ساعتها قلت له خد يا ابني شوف حد ملوش بابا وماما اديله جنيه ونص ده انا خدامها خد ودي دول حاضر اوديهم على راسي من فوق خدامها سبحان الله العظيم نسيت دلوقتي مين اللي انا اديتهم له وقال لي انا اديتهم لسيد قلت له لا يا ابني سيد له بابا وماما شوف حد ملوش بابا وماما عايزين حد ملوش بابا وماما فالشاهد ان الدعاء جراء خدامين دي شغلتنا يا امه الاسلام إخوتي في الله الصحفيين والمذيعين والدنيا كلها احنا خدامينكم احنا خدامين دين ربنا استعملونا في الدين واحنا نبقى خدامين استعملونا واحنا نبقى خدامين ما بقولش ان ديك عندي انا فضل الله عز وجل القنوات كتير جدا ولكن انا قافل على نفسي كفايه عليا كده ويا ريت اقدر ويا ريت ابطل انا استشرت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ان انا ابطل لم ياذن لي احد مش ياذن لم يبيح ذلك لم يبح ذلك احد كلهم قالوا حرام لا يجوز انك تقعد وتبطل تلفزيون قلت للاستاذ علي سعد وهو سامعني دلوقتي وشايفني وربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان قلت له ما تجيبها من عندك انت وتقول لي ما تجيش تاني هنا قال لي لا مش هقول لك انا نفسي ابطل احسن حد يفهم كلمه ان احنا خدامين ان انا عايز اشتغل ولا عايز اسهر والله ما عايز وربي انا قلت لكم انا دلوقتي بتكلم وانا عارف وشاهد وحاسس ومتاكد وعلى يقين ربنا سامعني وشايفني وعارف اللي في دماغي وعارف اللي في قلبي ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله شايف نيتي ومش هكدب عليه ولا هخادعه سبحانه وتعالى ولا هنكر عليه جل جلاله وانا عارف انه شايفني انا بتكسف منه انا بستحي منه سبحانه وتعالى فمش هخادع قدامه هو سامعني وشايفني فلذلك بقول اهو ان انا مش عايز ولكن خدمه ولذلك النقطه الاخيره اللي هختم بيها ان ربنا سبحانه وتعالى يكرم قناه الرحمه ويردها ردا جميلا ويكرم قناه الناس ويدمها دواما جميلا بقول ان التمكين لطائفه الدعاء ليس بغايه مقصوده وأن البلاء وارد أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى قال لا يمكن حتى يبتلى البلاءات واردة والفتن واردة والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوض والتمكين ليس غاية إنما العبد الرباني عبد لله يعمل سواء كان ممكنا على رؤوس الناس ورقاب الناس او مغيبا في غياهب السجون او الجبال نحن اصحاب منهج الكتاب والسنه بفهم سلف الامه سلف الامه يعني الصحابه والتابعين واتباع التابعين القرون الثلاثه الخيريه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور هذا منهجنا النهارده يقول لك تبع مين تبع ايه مع مين ب احنا تبع الصحابه اللي بقول لك اهو ده منهجنا ان احنا تبع الصحابه تمام يعني احنا تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم اجمعين الحسن دي استفدتها في السفريه الاخيره لان هو اللي بيكمل السنتين الاخرين او السنه الاخيره اللي في كماله ال 30 سنه رضي الله عنه الحسن بن علي رضي الله عنه في الخلافات الراشده رضي الله عنه عام اتفاق الامه رضي الله عنه الشاهد ايه الشاهد انا بحبكم في الله ممكن امشي يا مدني كفايه كده الليله دي انا بحبكم في الله و اللهم رحمك رحمك رحمك ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا رحمك فرحماتك يا رب نرتشف منها وبها لحياتنا طعما ومعنى يا رب يا رب أنت ولينا يا رب أنت ولينا فلا تحرمنا رحمتك وعطفك يا رب يا ولي المؤمنين نسألك برك ولطفك وودك وكرمك يا رب يا راحم المستضعفين نسألك فضلك وعفوك وعافيتك يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك نورك وهدايتك وهداك يا رب يا سيدنا نسألك إعانتك وتسديدك وتثبيتك يا حبيبنا نسألك حبك ورضاك آمين ونعود إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عائد من الطائف وبعد أن قال هذا الدعاء لجأ إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على بعد ثلاثة أميال من الطائف رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة عنب عشان كده الواحد بيحب العنب العنب أظل النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت ظل شجرة عنب ولما رآه ابن ربيعة تحركت له قلوبهما فدعوا غلاما لهما اسمه عداس وقال له خذ قطفا من العنب واذهب به إلى هذا الرجل من زمان وأنا بقول في أصول الفقه الدعوي مهما رأيت من طغيان بعض الناس ففي داخلهم جميعا حتة رقة حتة تلطف حتة رحمة حتة خير لو قدرت وأنت تدعو إلى الإسلام تلمس الحتة دي يبقى دخلت قلبه أنا مش عايز الإخوة يبصوا للناس على إنهم أشرار محتاجين العطف على حماقات الناس أي أيوة والله الكلام ده برضو أنا بقوله من قلبي بقول إن إحنا محتاجين نعذر الناس الناس الغلابة حتى الأغنياء محتاجين نعذر الناس بجهلهم ما يعرفوش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اللهم اهد قومي فإنهم إيه لا يعلمون ما يعرفوش اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون نمرة اتنين عايزين نعذر الناس في هموم الدنيا ومشاغل الدنيا اللي مقطعاهم ولقمة العيش محتاجين نعذر الناس من انهم اساءوا الظن بنا من كثرة النماذج السيئة التي رأوها محتاجين نعذر الناس نعذر الناس من كثرة الصد عن سبيل الله الذي حصل لهم ان في ناس كتير طفشوهم محتاجين نعذر الناس ونتلطف بالناس شوف عتبة وشيبة رغم انهم كانوا من اللي كذبوا ورغم انهم ما اسلموش ولكن لما شافوا سيدنا النبي صلي عليه انتوا بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آآ آآ لما شافوا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما شافوا سيدنا النبي صلى صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاعد وشكله مرهق وتعبان طبعا دماغه مفتوحة وسنته مكسورة ومش قادر يمشي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ده أبي وأمي ونفسي قالوا له طب خد اديله شوية العنب دول ياكلهم قطفا من عنب فلما وضعه بين يدي رسول الله الخدام جاب طبق العنب وراح حاطه قدام سيدنا النبي مد يده اليه وشوف بقى آه شوف طيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا دايما بحط نفسي مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قول اه لو انا ما كنتش ذقت العنب ده ما انا هبقى قرفان ومهموم ومتنكد وزعلان يا عم انا مش عايز منك عنب قول لا اله الا الله لو انا لكن سيدنا النبي كان طيب طيب كان طيب كان رحيم صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بالناس بل هو أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة الراجل الخدام جاب له العنب وبعتهولي مع خدام كمان مش قادر تقوم انت وهو جاب لي العنب ده انا نبي لا لا لا لا لا صلى الله عليه وسلم متواضع جدا صلى الله عليه وسلم حط له العنب راح على طول أخذ حبة وقال بسم الله سبحان الملك قال بسم الله فقال له عداس ماذا قلت قال له سميت الله قال إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبي افتح يا رب فتح حوار معاه على طول من أي البلاد أنت هو أنت منين فقال عداس من نينوى قال نينوى من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى قال له وما يدريك ما يونس انت ايش عرفك بيونس ابن متى والله لقد خرجت منها يعني نينوى وما فيها من يعرفون ما يونس وما فيها عشرة يعرفون ما يونس ابن متى وأنت أمي في أمة أمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يا بختك يا عداس يا ريتنا أنا يقبل ايد النبي ورجل النبي ويبكي ويقبل رجل النبي ويغسل رجل النبي بدموعه سبحان الله العظيم عايزين نتعلم يا مسلمين انا لما بقول الكلام ده مش بقوله للمشايخ والدعاء انا بقوله للغلابه لينا كلنا انك لما تفتح حوار مع حد خليك لطيف خليك متواضع عداس ده كان نصراني قال له انا نصراني من نينوى بالتلطف وبالدعوة وبجر حبال الكلام التوك شو اتكلم ودردش معاه انت اخذ اطراف الكلام ده فن قال له بسم الله قال له قلت ايه قال له بسم الله قال له ان اهل هذه البلاد لا يعرفون هذا الكلام خد منه كلمة البلاد قال له من أي البلاد أنت أمال أنت منين لما بتتكلم عن أهل هذه البلاد بلاد إيه اللي أنت تعرف فيها بسم الله دي قال له أنا من من نينوى نينوى بلد سيدنا يونس قال له ايش عرفك بيونس حوار جميل تخيل انت بقى لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى واقع وكل حته في جسمه بتوجعه زي حالاتي كده صلى الله عليه وسلم كل حته في جسمه بتوجعه اكتافه وركبه وجنابه ودماغه ورجليه وصداعه وصوابعه وعينيه واسنانه ويتبسط في الكلام مع خدام صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اسمع بقى كان في إقبال عداس وتصديقه وإكرامه للنبي وتقبيله يديه ورجليه وبكائه امامه بمثابه اعتذار فعلي لرسول الله وتهدئه لنفسه وهكذا اقبلت اشارات الخير والكرامه والاجلال تعتذر تعتذر عن السفه والطيش والشر هكذا جاءت القبلات على الأقدام التي ضربت بالحجارة هكذا جاءت الدموع لتغسل غبار الطريق عن رجلي ويدي ووجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده القصة دي مناسبة جدا لليومين دول مناسبة جدا في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له زيد بن حارثة أترجع إليهم وقد أخرجوك منها قال إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وربنا هيرسل اللي يقبل الأيدي والأرجل اعتذارا عن السفاهة والطيش والشر أقبل عداس يبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه من تحت إبطيه ليحتضنه ويربط على أكتافه ويقبله فقام ابني ربيعة شيبة وعتبة ابني الربيعة ورقى لما سمع كلام النبي وكلام عداس وكان ابن ربيعة من ألد أعداء الإسلام وكانوا ممن مشى كانوا ممن مشى إلى أبي طالب يطلبون تسليم النبي لقتله يسألونه أن يخلى بينهم وبين النبي ليقتل أو ينازلوه حتى يهلك انقلبت الغريزة الوحشية فيهم إلى معناها الإنساني الذي جاء به هذا الدين لأن المستقبل للفكر الصائب لا للغريزة العمياء تأكد من هذه عشان كده احنا بنقول المستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الدعوة شاء الناس أم أبوا والله ليتمن الله هذا الدين أشهد بالله أوقن بالله أؤمن بالله أصدق بالله وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة إلى البلد الذي لفظ خيرة أهله فهاجر بعضهم إلى الحبشة وأكره الباقي على معاناة العذاب الواصب أو الفرار إلى شعف الجبال ورجع رسول الله يسير في طريق مكة بعد خروجه من حائط ابني شيبة مكتئبا حزينا متألما كسير القلب صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله بعد أن أدى ما عليه وعاد واكتفى أن رق له قلب عداس وابن شيبة ولكن في قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وتعالوا لنسوق القصة على لسان النبي صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم ورقك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبقى كسبنا النهارده صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد سيدة عائشة كانت صغيرة حديثة السن فلما شافت يوم أحد لما قتل من الصحابة من قتل وحمزة عم النبي وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتفه جرح غائر و دخلت حلقات المغفر في وجنته وكسرت رباعيته يعني ده, ده رباعية النبي دي عانت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنهم متقصدين سنان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله فبتقول له يعني كان في يوم أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك قال لها يا سبحان الله ومن هم على سنة النبي ومن هم على منهج النبي ومن هم خلف النبي صلى الله عليه وسلم دايما يبصوا للطريق ويقولوا الكلمتين دول آه والله لقد لقيت من قومك الإمام أحمد بن حنبل لما في آخر عمره وابنه كان بيطلب منه حاجة قال يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي أنا خلاص يعني تعبت فعلا الواحد لما يبص لطريق الدعوة كده من 30 32 33 سنة النهاردة يقول ياه لقد لقيت من قومك ولكن سيدنا النبي يقول ايه وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب عارف الواحد لما يخرج كده ويمشي لا عارف رايح رايح فين والله ما أنا عارف رايح فين احيانا والله الانسان بيخرج كده رايح فين يا رب سقني الى ما تحب ماشي بلاد الله خلق الله الرسول بيقول خرجت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق ما فقتش إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت أؤمر فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون درس عالي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذه الأيام درس عالي محتاجين نقف معاه علشان نقول ان الاحداث كلها لما تبقى كل الاحداث المتداخله والمتشابكه تبقى نفسيه المسلم من جوه عامله ازاي وصدره وقلبه للناس عامل ازاي عشان يبقى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أدم قناة الناس والقنوات التي تأخذ بيد الناس إلى الجنة أدمها عزيزة قوية في عافية وأرجع قناة الرحمة اللهم أرجعها وردها قوية ممكنة وأدم ما هي فيه عليها أيضا بجوار رد الأولى اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك فلا تخيب فيك رجاءنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله فضفض لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت